يا معشر التائبين هلموا فهذا مجلس التائبين على سيد النبينا صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى روائع ابن القيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب أسعد إنسان في الدنيا هو الذي يتقبل الله توبته عبد فرح به رب العالمين وفرح بتوبته لهذا فلا سعادة إلا في التوبة ومشكلة الذي يحلم بالتوبة أنه تنازعه شهوته وينازعه حب رب العالمين حب ربنا في قلبه وحب الشهوة في قلبه فإذا غلبت الشهوة ضعف حب ربه في قلبه وإذا غلب حب الرب سهلت التوبة لهذا فالسؤال كيف نتوب توبة صادقة وكيف بعد التوبة ننسى الذنوب يقول لك أنا تبت إلى الله بس نسيها بس مش قادر أنساها أنا تبت بس وأنا بصلي شايف الذنب قدام عينيا إزاي ننسى الذنوب والسؤال هل بعد التوبة الإنسان يبقى أفضل من مكان قبل ما يقع في الذنب نفسه ولا بيرجع لنفس المنزلة ولا عمر ما اللي بيتوب ما يكون زي اللي عمره ما وقع في الذنب من أساسه حاجات كتير كلام كتير النهاردة هنعيشه مع ابن القيم عليه رحمة الله بس أهم حاجة إن إحنا نعمل بيه بالله عليك وبالله عليكي عشان ربنا يوفقنا الليلة جددوا النية أخلصوا النية انوي إن أنت بتتفرج عشان تتوب فبالإخلاص المجلس يحلو وعلى سيد نبينا صلوا
يا سيد النبينا صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين وبروائع ابن القيم تغنوا وذوقوا الأنس واليقين واحضروا للفهم قلوبا سمتها الحب والحنين الحمد لله الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم ولا حرج على فضله رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر أما بعد فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذه الروعة من روائع ابن القيم عليه رحمة الله وهي التاسعة والتسعون بعد المئة من روائع ابن القيم وهي حلقة جديدة من حلقات آه، شرح كتاب الفوائد وعودة إلى شرح الكتاب وهذه الحلقة الثانية والثمانين من شرح كتاب الفوائد ولنا سنة عارفين احنا النهاردة 9 فبراير 2020 صح عارفين من آه، يناير 2019 واحنا عايشين مع صفحة واحدة من كتاب الفوائد عاملين نمسكها كلمة كلمة والنهاردة برضو هنمسك فقرة ونعيش معاها كلمة كلمة يا رب بارك في الوقت يا رب يا رب بارك في الوقت كده بقالنا سنة من الأحد من 13 يناير 2019 لحد النهاردة الأحد 9 فبراير 2020 بقالنا سنة في فقرة واحدة في صفحة واحدة من الكتاب علشان نتوب علشان نتوب يمكن 40 حلقة هم لو شلنا مثلا 3 4 5 حلقات عن المواسم والأقصى والنقاب والكلام ده هيتفضل لنا ايه هيتفضل لنا اقول 20 25 حلقة في التوبة وهي دي حكايتنا حكايتنا التوبة وبس يا رب توب علينا توبة ترضيك يا رب بيقول إيه ابن القيم إياك والمعاصي فإنها أذلت فإنها أزالت عز أسجد وأخرجت إقطاع أسكن يا لها لحظة أثمرت حرارة القلق ألف سنة ما زال يكتب ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص ويرسلها مع أنفاس الأسف حتى جاءه توقيع فتاب عليه فرح إبليس بنزول آدم من الجنة وما علم أن هبوط الغائص في اللجة خلف الدر صعود كم بين قوله سبحانه لآدم إني جاعل في الأرض خليفة وقوله اذهب فمن تبعك منهم ما جرى على آدم هو المراد من وجوده لو لم تذنبه يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج منها فلك ولصالح ذريتك خلقتها يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك فقد استخرج منك داء العجب وألبست خلعة العبودية وعسى أن تكرهوا يا آدم لم أخرج إقطاعك إلى غيرك إنما نحيتك عنه لأكمل لك عمارته وليبعث إلى العمال نفقة تتجافى جنوبهم واليوم يا أحباب نعيش مع هذه الفقرة تالله ما نفعه عند معصيته عزة أسجد ولا شرف وعلم آدم ولا خصيصة لما خلقت بيدي ولا فخر ونفخت فيه من روحي وإنما انتفع بذل ربنا ظلمنا أنفسنا لما لبس درع التوحيد على بدن الشكر وقع سهم العدو منه في غير مقتل فجرحه فوضع عليه جبار الانكسار فعاد كما كان فقام الجريح كأن لم تكن به قلبه الكلام في غاية اللذة بس ربنا يفهمنا وربنا يعلمنا الحكاية حكايتي وحكايتك الكلام عني وعنك عن الذنوب اللي مش عارفين نتوب منها وعن حالتنا واحنا بنتوب حتى واحنا تايبين حيرانين في حالنا بيقول ايه تالله ما نفعه عند معصيته عز اسجده الذنوب بتيجي علشان تدمر انتفاعك بكل شيء حتى بنصيبك المقسوم لك من رحمة الله انت بتفرط فيه و بتعرض عنه في الوقت اللي رب العالمين يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل مسيء الليل يصبح يتبغض إلى الله في معاصي النهار في الوقت اللي يبسط فيه رب العالمين يده بالليل ليتوب مسيء النهار مسيء النهار بيكمل إساءة بالليل ويعرض عن رحمة ربه جل جلاله ابن القيم عليه رحمة الله يقول في الداء والدواء وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يراد لا يرد بأسه عن القوم المجرمين قال ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند اللي يعتمد على العفو اللي يعتمد على رحمة ربنا فيعصى ربنا يبقى معاند يا حبايبي كلام ربنا الرحيم يعين على طاعتي عشان كده قال رسول الله أنا لما قابلت الأحباب في معرض كتاب عارفين أنا عندي عادة كده لما اتعرض واتمنى الأحباب كلهم الدعاء يعني يفشوا هذا العمل اتعلمت ايه من شيخي في مجتمعات آم، اثر الشهرة او مجتمعات الزحام لما اكون في الكعبة واقابل الناس ما تسلمش على الغفلة عارفين شيخنا الشيخ يعقوب كل مرة يقول فيها اني احبكم في الله مش دايما يقول كده في الاول ما بيقولهاش على الغفلة بيقولها ومعه نية مركز وهو بيقول اني احبكم في الله ان قلبه بيحب لما يكون في مكان فيه زحام وحد يسلم عليه ما بيسلمش على الغفلة وعلى الأقل معاه كلمتين يقولهم في الزحمة لما نكون في الحج يقول كل ما يسلم على حد يقوله أسأل الله أن يجعل حجنا مبرورا لما نكون في عمرة رمضان يقول اللهم اجعل هذه العمرة حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كنت ماشي في معرض كتاب كل ما حد يسلم عليا في المعرض أقول له إيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من علم من علم لا ينفع وانا فرحان بكتاب المغني على كتفي والكتاب عندي ولقيت النسخة التانية اللي بحبها وشايل على كتفي كبير وضخم على كتفي شايله 14 مجلد ضخم وتقيل فرحان بيه انا خايف انا خايف لما ربنا يسألني عن كل كلمة في المجلدات دي اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع لأن الذنوب بتخلي النعمة مش موجودة بتخلي النعمة تضرك بتفسد أثر النعمة اللي كان هينفعك وكان هيفيدك قال ابن القيم عليه رحمة الله قال معروف رجاءك, رجاءك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق لا أطع ربك أطع ربك علشان تعرف ترجوه ترجو رحمته وانت وانت وحش وانت بتعصاه وقال بعض العلماء من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا خاف خاف من ربك قيل للحسن رحمه الله نراك طويل البكاء فقال أخاف أن, أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي بالله عليك خاف من النار خاف خاف أن ربنا يلقيك في النار علشان آدم فقد انتفاعه بذنب وقع فيه فقد انتفاعه بعز اسجده في اللحظة اللي رب العالمين سبحانه وتعالى قال فيها لآدم قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا العز ده آدم ما انتفعش بيه لما أكل من الشجرة العز ده عز اسجده ما نفعوش علشان كده يا أحباب لا تخونوا لحظات الوصل لما ربنا يدوقك حلاوة البكاء من خشية الله ما تخونش اللحظة دي لما ربنا يدوقك حلاوة الحج والعمرة حلاوة الشوق للعمرة ما تخونش الإحساس الجميل ده اشهدوا للطاعة لما ربنا يقيمك في عبادة لما ربنا يدوقك حلاوة الصدقة اشهد لهذه العبادة واشهد لهذه الطاعة لأني حبايبي الانتفاع بأثر الطاعة لا يقل عن الانتفاع بأجرها شوفوا ابن القيم بيقول ايه بين العمل وبين القلب مسافة وبين القلب وبين الرب مسافة ادي صدقة اهي 20 جنيه تصدقت بيها الصدقة دي بينها وبين قلبي مسافة وبين القلب وبين الرب مسافة وفي هذه المسافات قطاع طرق الحسنة اللي انت عملتها لما انت تصدقت بصدقة لما انت عملت معروف المعروف ده مش مطلوب منه حسنات بس لا ده مطلوب منه حاجة تانية حاجة تانية غير الحسنات وهي رقة القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله عليكم احفظوا الحديث بالله عليك صوري الحديث دلوقتي بتليفونك وانشروه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك هل تحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك بالله عليك فين الحسنات اللي الرسول قالها هنا فين كم حسنه أخذ كم حسنة أكيد في حسنات صح؟ أكيد في حسنات لكن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث ده بيتكلم عن حاجة تانية غير الحسنات غير العداد قلبي محتاج حاجة تانية غير الرقم قلبي محتاج حاجة تانية غير الميزان في شيء تاني ورا الحسنات احنا محتاجين له الخشوع حضور القلب قال الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون لما ربنا بيسلط عليك مرض بيسلط عليك أذى أنا الأسبوع ده عايش مع كام أخ وكام أخت بيقول أنا بصلي على النبي وما بيجيليش اللي انا عايزه انا ب- بصلي على النبي وما باخدش اللي انا عايزه يا حبيبي ركز ركز معاملتك مع ربنا غير معاملتك مع مدير الشغل معاملتك مع ربنا معامله مع كريم انت كس- انت كسبت انت نجحتي في الامتحان لما قلتي الحمد لله ربنا يشفي لك بنتك اللي انت نفسك ربنا يشفيها ربنا يجوز البنت الغلبانه نفسها تتجوز دي بتقولي بتصلي على النبي وما جاش عريس خدتي حاجه اهم اللي نفسك فيها يحصل زائد انك خدتي حاجة تانية اهم بكتير وهي المعاملة المعاملة معاملة الكريم انك بتعاملي ربنا وبيأخر عنك لما تقوم الايام هتعرفي ان ربنا كان بيحب يسمع صوتك وانت بتصلي على النبي ساعتها هتعرفي ان حلاوة المعاملة كانت اجمل من العريس اللي انت مستنياه اديكي حملتي وبشرتي بالبيبي والطفل جاي يا ست الكل فاكره ما كنت من كام شهر بتقولي هموت على الولد هموت على عيل وبتصلي على النبي اهو اهو جه الولد اهو والنهارده اللي ابنها تعبها بتقول يا رب اللي يجي له عي... اللي عايز عيل يجي له 10 يا رب اهدي ولادنا وربيهم يا رب يا رب ربي ولادنا يا رب يا رب اجعل اولادنا لنا لا علينا يا رب اصنع أولادنا على عينك يا رب يا رب أنبت أولادنا نباتا صالحا أهو معاملة ربنا أجمل من حصول اللي نفسك فيه علشان كده أنت من أول ما بتعامل ربنا بتربح عليه صدقني بتربح عليه فما تخونش اللحظة دي وإلا عز سجوده ما نفعش آدم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من لم تنهاه صلاته من لم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه، قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالصلاة بتنهى الإنسان عن الوقوع في المعصية قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها يبقى في حاجة تانية غير الحسنات اللي هناخدها من ورا الصدقة وهي طهارة والزكاة الزكاة مش الزكاة إيتاء الزكاة لأ تزكيهم تزكي قلوبهم إن القلوب تطيب ومعاملة ربنا تحصل الراحة النفسية هنا الراحة النفسية في القرب من رب العالمين سبحانه وتعالى الحج الحج يا رب ارزقنا الحج يا رب يا رب بلغنا الحج المبرور يا رب انا مش عايز اجيب سيره الحج عشان القلوب الملهوفه بس خلاص بيقولوا الحج هيفتح قريب اوعى تكون مش هتحج اوعى تكوني مش هتحجي يا رب ارزقنا الحج يا رب الحج ده كل حاجه الحج ده ولاده من جديد سيدنا آه، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان بيطوف بالكعبه فلقيه بعض الصحابه عبد الله بن الزبير قابل سيدنا عبد الله بن عمر فسأله أن يخطب منه ابنته وهو بيطوف سيدنا عبد الله بن عمر فسيدنا عبد الله بن عمر كان يعني في وادي تاني فبص لسيدنا عبد الله بن الزبير كده وهو بيكلمه ومشي تاني بيطوف مش مش شايف قدامه فهو بيطوف خلص طوافه سيدنا عبد الله جنبه بيبص له فقال والله لا أسأله مرة أخرى خلاص أنا هعتبر دي علامة رفض ومش هتقدم لها تاني فلقيه بعد مدة في المدينة المنورة يا رب ارزقنا المدينة يا رب اجمعنا صحبة في المدينة المنورة فلقيه في المدينة فقال عبد الله بن عمر له أنت كنت طلبت مني ابنتي ونحن نطوف قال أجل والله ولكني قلت لا أسألك عنها مرة أخرى فقال اعذرني يا ابن أخي فوالله لقد كنا نتخايل الله بين أعيننا ونحن نطوف جواز مين جواز مين احنا بنطوف بتقول لي جواز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه سيدنا عبد الله بن عمر كان في وادي تاني كان في وادي تاني ما كانش ما كانش فيه قدامه حد ولا بنته ولا عريس ولا اي حاجه شفتوا المكافئات اللي غير الحسنات احنا محتاجين حسنات لكن عارفين لما شيخ الاسلام تيميه عليه رحمه الله انتصر لاختيار ان مكفرات الذنوب اكتر حاجه تلاقيها في فضائل الاعمال غفر له ما تقدم من ذنبه غفر الله له صح آه، المكفرات دي والسيئ... مكفرات السيئات تكفر الصغائر ولا الكبائر خلاف كبير بين العلماء بعضهم قال الصغائر بس وبعضهم قال لا الكبائر عايزة توبة فال- فهي الذنوب دي تكفر الكبائر إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار أنها تكفر الصغائر والكبائر إزاي؟ إزاي تكفر الكبائر؟ واحد بيزني إزاي تنفعه الصدقة؟ تغفر له زنا إزاي؟ واحد بيشرب خمر إزاي يتوبه ده من شرب الخمر؟ الإجابة ان الحسنات الحسنات اللي بتأثر في الصحيفة فتروح تمحو منها السيئات الصغيرة هي هي نفس الحسنات دي بتروح على القلب تخليه يتوب من الذنب يتوب من الذنب الكبير مش انا سمعتكم في الحلقة بتاعت آه، توبة الفنانين دي ممثلة تابت من غير واعظ من غير داعية ليه علشان كانت بتقوم الليل بتقوم الليل وت... وت... وتمثل تقوم الليل وتقلع تقوم الليل وتغني تقوم الليل وتتباس تقوم الليل وتعمل فوهي في المعاصي وهي في وسط ده صوتها هي سمعت حضراتكم صوتها وبعت للمشتركين على القوائم الدعوية الفيديو بتاعها وهي بتقول انه وهي واقفة بتمثل اذن الاذان اتكسفت مش م- م- مكسوفة الوسط ده تتكسف هي تقول فيه انا عايز اصلي ف بقت بتعيط بتعيط ليه عشان نفسها تصلي ومكسوفه تقول للناس على كده فبتعيط في مشهد ما فيهوش عياط ستوب ايه اللي بتعمليه ده يا استاذه معلش انا هروح الاوضه بتاعتي راحت الاوضه انهارت من البكاء انهارت من البكاء وهي بتعيط سمعت الاذان اللي بعده اذان الصلاه اللي فاتتها كده بقى ويل للمصلين الاذان اللي بعده اذن قعدت تمسك في ال- ال- الخادمه بتاعتها وتقول لها سامعه يا دادا سامعه يا دادا الاذان الله اكبر بيقول ايه وتابت الى الله ايه ده اللي هو ازاي فين ما قعدتش مع الشيخ الشعراوي دي ما قعدتش مع الشيخ عمر عبد الكافي دي ما قعدتش مع داعيه وتابت زي الممثلين اللي قعدوا مع دعاه امال ايه اللي حصل اللي حصل ان حسناتها وعلاقتها بربنا بتقول كنت بصلي قيام الليل انا وانت نتريق لكن دي علاقتها بربنا نفعتها اللي مش عارف يتوب من ذنب كبير يعمل حسنات كتير تقول لك لا بص النمص ده ما تكلمنيش فيه النمص ده حاجة كده ما تكلمنيش فيها اتكلم في اي حاجة الا الحتة دي شد حيلك في الممكن طيب شد حيلك في المتاح قطع السبحة ساعتها يوصل للقلب الرعب من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله لعن الله يبقى ابنك اللي بتحبيه يتفصل عنك يوم القيامة او يصاب بشؤمك عشان امه ملعونة لعن الله النامصة والمتنمصة مش عارف يعمل يتوب من ذنب كبير اعمل حسنات كتير الحسنات دي تساعدك على انك تتوب الى الله سبحانه وتعالى والعكس صحيح العكس صحيح الذنوب تخليك تبطل الحسنه اللي مصمم على ذنب قلبه يفتر من الحسنة اللي بيحبها ونفسه فيها علشان كده الأعزة بحق الأعزة بحق اللي عايزين يحافظوا على عز اسجدوا لآدم ياخد باله ويخاف من الذنوب قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر وهو لا يشعر اللي ذنوبه ربنا ما اللي حسناته ربنا ما تقبلهاش ما يعرفش دي مرعبة دي حاجة تخوف اللي مش مقبولين فاكرين نفسهم مقبولين اللي حسناتهم صفر فاكرين حسناتهم مقبولة لو دي ما خوفتكش هتخاف امتى لو دي ما خوفتكيش هتخافي امتى علشان كده اللي يخاف يعمل تاني يجتهد تاني قال ابراهيم التيمي رحمه الله ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا قال ابن ابي مليكه قال ابن ابي مليكه أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه منهم ما منهم أحد يقول أنا إيماني كإيمان جبريل وميكائيل بالراحة على نفسك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم كانوا بيخافوا من النفاق وذكر الحسن ويذكر الحسن ويذكر عن الحسن قوله ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق اللي خاف من النفاق يبقى مؤمن وكان عمر رضي الله عنه وارضاه يقول لحذيفة أنشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين فكان يقول لا ولا أزكي أحدا بعدك اللي خاف على نفسه من النفاق يبقى إيه يبقى مؤمن اللي مش خايف من النفاق يبقى منافق قال ابن القيم عليه رحمة الله ولم ينفعه شرف وعلم آدم قال الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها لما سيدنا آدم عليه السلام عمل الذنب ما نفعوش ان هو ربنا أثبت له العلم يا حبايبي آدم آدم آدم أبو البشر الدكاترة ولاده المهندسين ولاده الفلاسفة ولاده آدم علم آدم الأسماء كلها أكتر إنسان في الدنيا أكتر إنسان في الدنيا أو أول إنسان في الدنيا تعلم هو آدم عليه السلام قال الله عز وجل فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى يبقى سيدنا آدم عليه السلام اتعلم اتعلم حتى كمان الغيب علم عن الجنة ورآها ودخلها يبقى سيدنا آدم علمه شديد ولكن بأكله, بأكله من الشجرة لم ينفعه شرف هذا العلم نزلت العقوبة خاف يا مولانا خاف يا طالب العلم خاف يا معلمة خاف يا شيخنا فإن العلم شرطه العمل شرطه العمل مش العكس مش الإمام الألباني عليه رحمة الله له كتاب اقتضاء العلم العمل عايزين نذاكر سوا الكتاب ده إن شاء الله فحق العلم الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء حق العلم إن أنت تبقى من المتقين سأل رجل الحسن فقال يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفون حتى تكاد قلوبنا تطير فقال والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف صاحب الصالحين صاحب حد ينفعك مش ينفعك في خناقة مش ينفعك بالكروت صاحب حد يخوفك من ربنا ويقربك من الجنة ويخليك خايف من لقاء الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل عايش اليومين دول مع التدبر القرآن الكريم وجعلنا فيها رواسي شامخات وجعلنا فيها رواسي رواسي شامخات قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله القرآن لو نزل على جبل كان خشع طب الآية دي احنا نستفاد منها ايه يعني لو انت انت المفروض انت تكون أرق من الجبل لو انت في قلبك لين ورحمة تخشع لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يبقى الأولى بك أن أنت اللي تخشع رقة قلب الإنسان أولى من رقة من رقة الجبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إنما يخشع جبال الناس يبقى الراجل اللي يخشع ده راجل جبل فيا مولانا العلم اللي عندك ده أصول يخليك جبل ما تبقاش ما ما ما, ما تبقاش مش مرتفع ربنا رفعك ما تبقاش انت منخفض انما يخشع جبال الناس اذا انزلك الله منزله الجبل فلا تهن ولا تختر لنفسك منزله المراهق الداعيه لازم يبقى محترم طالب العلم لازم يبقى في سره الخشيه والخشوع ابن ابن الجوزي مش ابن القيم رحمه الله ابن الجوزي رحمه الله يقول في سيد الخاطر وان اقواما لم يقنعوا وطلبوا لذيذ العيش فازروا بدينهم وذلوا لغيرهم وخصوصا ارباب العلم فانهم ترددوا الى الامراء فاستعبدوهم وراوا المنكرات فلم يقدروا على انكارها وربما مدحوا الظالم لاتقاء شره فالذي نالهم من الذل وقلة الدين أضعاف ما نالوا من الدنيا اللي بيفهم اللي بيفهم العالم اللي ده حلاوة العلم شايف العلم والعلاقة بربنا واسمه عند الله ومكانته عند الله سبحانه وتعالى أعظم بكتير أعظم بكتير قوي قوي قوي من إنه ياخد حطام الدنيا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أنا عايز أسيبكم فاصل قصير ونرجع بعد الفاصل ده نشوف لما بنتوب من الذنوب بنرجع زي ما كنا قبلها ولا بنضيع حتى بعد التوبة وتضيع منا المنزلة اللي كنا فيها ولا ممكن إنسان بعد ما يتوب يبقى أفضل منه قبل ما يقع في الذنب أصلا أسيبكم فاصل قصير تقولوا فيه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أنا عايز بسرعة أنتهز الفرصة وأقول لكم والشتاء بيودع كده حسنات الشتاء عملتوا فيها إيه والشتاء ماشي كده ومروح هم؟ الناس الشاطرين الناصحين اللي بيفكروا في الأوكازيونات وفي التخفيضات ونجيب الصيفي من دلوقتي ولبس العيد من دلوقتي أهل الحسنات برضو كده انا عايز اي سخان بايظ في عند العائله تصلحه انا عايز اي حد آه، في في العائله عايزين نجيب 3 4 بطاطين للاسره وللجيران عايزين من تاني جواكت ولا شرابات للناس اللي بتصلي الفجر في المسجد بالله عليك اعمل خير بالله عليك اتقن وداع الشتاء بالله عليك من النهارده لحد شهر مارس من النهارده لواحد مارس عايزين نصوم ال 20 يوم اللي فاضلين دول النهارده 9 فبراير لحد 9 فبراير فاضل لنا 20 يوم ويروح الشتاء بالله عليكم صوموهم صوم بالله عليك الايام دي صوم ال 20 يوم اليوم دول قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الصوم في الشتاء الغنيمه البارده عايزين نلحق نصوم الايام اللي باقيه دي صومي عشان تخسي صومي علشان ربنا سبحانه وتعالى يباعد بين وجهك وبين النار سبعين خريفا بكل يوم قال ابن القيم عليه رحمه الله تالله ما نفعه عند معصيته عزة أسجده ولا خصيصة لما خلقت بيدي اللي بيقف في الذنب ما بينفعوش ان هو كان لما محترم لما كان طائع ما بينفعوش ان هو كان انسان مخصوص قال الله عز وجل قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي ادم عليه السلام مخلوق بيد الله ده شرف وخصيصة مش كل المخلوقات خلقها الله بيده في مخلوقات لم يخلقها الله بيده لكن الإنسان خلق بيد الله دي خصيصة هذا جزاء تخصيص الله لك جل جلاله عارفين يا رب ارزقنا الحج والعمرة يا رب الرسول عليه الصلاة والسلام كان ماشي في البقيع آه، فمر عليه الصلاة والسلام برجل فقال أف لك كان سيدنا محمد ماشي مع أبي رافع رضي الله عنه وارضاه فقال فظننته أنه يكلمني فقال عليه الصلاة والسلام لا ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا إلى آل فلان فغل نمره فدرع الآن مثلها في النار أنا بعته يأدي خدمة اختصيت ووثقت فيه فخان الأمانة لما ربنا يخصك بخصيصة الخصيصة دي مش هتنفعك لو خنت متتوقعش ان انت هتبقى مخصوص في الآخرة فيغفر لك لا الخصيصة حجة عليك لو لم تتب اللي بتقول ربنا اختصني بجمال ربنا اداني جمال اللي قاعدة في بيئة هي أجمل منهم اللي بيقول ربنا اختصني بمال ووسع علي رزقي اللي ربنا اختصه إن أبوه صالح اللي ربنا اختصها إن زوجها ربنا موسع رزقه أي حد مرت به خصيصة لا سيما الخصيصة في الدين اللي ربنا اختصه بإنه يسر له تلاوة القرآن أنا أعرف حد بقاله عشرين سنة عشرين سنة بيختم القرآن كل يوم ختمة عارفين العلاقة بربنا دي خصيصة اهي دي خصيصة انت عارف ممكن يتصل بيا يسألني عن ايه يسألني هل يجوز قراءة القرآن وانا جنوب شوف السؤال انا وانت نقول ايه من غير ما تعرف حاله الخاص انا وانت نقول له ايه نقول له يعني يا عم استحمى وخلصنا اغتسل وخلصنا لا هو عنده شهوة القراءة هو ما بيعرفش يبطل قراية قرآن بيقرأ كل يوم ختمة بقاله عشرين سنة رمضان زي مش رمضان بقاله عشرين سنة كده يا رب ارزقنا القرآن يا رب حبب إلينا القرآن الكلام ده له بشرط أنه يستقيم ويعمل بيه عليه لو خان ربنا افهمي افهمي علاقتك بربنا سبحانه وتعالى الراجل كان من رجالة النبي عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام ائتمنه وأرسله في خدمة مال المسلمين فغلى فلم تمنعه الخصيصة تبصر خصائصك اعرف ربنا اختصك بإيه اعرف ربنا اختصك بإيه ولما ربنا يختصك بحاجة اجعلها لك ما تستخدمهاش في معصية الله بالعكس خليك أرق ما تكون بهذه الحسنة خلي الحسنة تلوي رقبتك أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين خلي الحسنة معاك خلي قيام الليل معاك في الخلوة خلي الصدقة اللي عملتها معاك في الشهوة خلي الذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والاستغفار والحوقلة والحسبلة خلي ده معاك وانت بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى في أي عمل صالح خليه ده معاك لما يتعرض عليك ذنب لا افتكر إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون افتكر افتكر قضية العلاقة بربنا وخدمة المسلمين قضية الذكر وقيام الليل لازم يكون في علاقة بين ده وبين الأثر فيما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى ابن القيم رحمه الله يقول في الدواء الدواء فما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد أن ضررها في القلب كضرر السموم على الأبدان انت مخصوص يا عم انت فيك خصوصيات ولكن الذنب ده سم يضر أثر الطاعة الحلوة اللي كنت عايشة فيها بتقول ايه دايما يقولوا ايه دايما يقول لي انا كنت كويس قوي مع ربنا هي تقول انا كنت كويسه جدا مع ربنا انا كنت كويس جدا. انا كنت بقرا انا كنت بعمل بسوي ما هو الذنوب سم الذنوب سم بوظت انا كنت كويس افسدت انا كنت كويس قال ولا بد ان ضررها ضرر الذنوب في القلب كضرر السموم في الابدان على اختلاف درجاتها في الضرر وهل في الدنيا والاخره شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح هي الذنوب علشان كده الذنوب سمتك سمت علاقتك بربنا كانت شاطرة ومتفوقة في دراستها وكانت آآ آآ شاطرة في المراجعة وبتسبق المنهج ما بقتش شاطرة ليه الذنوب الذنوب سمت سمت التوفيق ما بقتش شاطرة كان متفوق وأحسن من كل دفعته وبعدين الذنوب خليته يتعلم السهر ويتعلم الشات ويتعلم الكذب ويتعلم الخيانة ويتعلم ابتزاز البنات ويتعلم خيانة ربنا سبحانه وتعالى في السر والعلن الذنوب سم بيسم القلوب قال ولا فخر ونفخت فيه من روحي الفخر بأن علاقة ربنا بآدم أنه ربنا نفخ فيه من روحه ما نفعش آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة قال الله عز وجل إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فين راح فين راح فخر إن آدم فيه من روح الله لما وقع في المعصية خلي بالك مهما دقت حلاوة أو حال الذنوب لا تليق بأهل القرب أهل السكينة أهل الاستجابة الذين ذاقوا حلاوة ستر الله عليهم ما ينفعش يضموا معاه الذنوب اللي ده روح الفهم وربنا فهمه كلامه اللي بيسمع الآية يفهمها اللي يسمع السنة يفهمها اللي يسمع كلام السلف يفهمه انت فهمت ما ينفعش انت تعمل اللي بيعملوه العصاة والفجار علشان كده أنكد ما يمر بأهل الطاعة إذا انتكسوا زي ما ابن القيم عليه رحمة الله يقول لا راحة الجاهلين ولا لذة العارفين قاعد يتفرج معاهم على الماتش مش عارف يدوق الحلاوة اللي هم داينها قاعد يتفرج معاهم على آه، فيلم بيضحك قاعد يتفرج معاهم على مسرحية قاعد يتفرج على حاجة حرام كل العصاة اللي حواليه بيضحكوا وبيقولوا ألفاظ وحشة وبيستمتعوا بالمعصية وهو مش عارف يستمتع ليه عشان عارف انه بيعمل حاجة غلط جواه جواه حاجة قايدة نار اسمها الضمير لأنه ده ده حلاوة القرب من ربنا فلما ده حلاوة القرب من ربنا قاعد دلوقتي وسط العصاة مش عارف يدول اللي هم ضايقينه وفي نفس الوقت مش قادر يستمتع بحلاوة ولذة أهل الطاعة اللي قاعدين في الطاعة وما لهمش علاقة بمولد المعصية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت بها وبما جئت به فقل فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء العذاب في الآخرة أنواع والأنواع دي تخوف الصالحين اللي داقوا حلاوة القرب والأنس بالله سبحانه وتعالى أكتر من غيرهم يعني دينك وتدينك مش مسوغ ان انت تجيب في سيرة الناس وفي أعراض الناس تدينك مش مسوغ لك انك تأكل أموال الناس علشان كده الفهم والأنس والقرب وهذه الروح مش مسوغ لك ان انت تعمل ذنوب سيدنا محمد كان بيخاف على قلبه وعلى قلوبنا وقال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال ابن القيم رحمة الله شوف بعد ما قال لم ينتفع بعز سجده ولا بخصيصة لما خلقت بيدي ولا بروح نفخت فيه من روحي ولا بفخر ونفخت فيه من روحي أمال انتفع بإيه قال وإنما انتفع بذل ربنا ظلمنا أنفسنا قال الله عز وجل قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هو ده اللي عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى يطرق باب الافتقار والذل والسكينة لرب العالمين اللي عايز يقرب من ربنا ما يدورش إلا على باب رحمة الله سبحانه وتعالى في المدارج ابن القيم رحمه الله يقول ويحكى عن بعض العارفين أنه قال دخلت على الله من أبواب, من أبواب الطاعات كلها فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام فلم أتمكن من الدخول أجي أد- باب الصدقة مش قادر أبقى أنا الكبير مش قادر أعمل حسنة تعديهم باب القرآن باب القيام باب الذكر قال بعض العارفين دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام فلم أتمكن من الدخول حتى جئت باب الذل والافتقار فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه ولا مزاحم فيه ولا معوق فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه لما تحط خدك على الأرض تعدي تعدي طلقة توصل بسرعة سبحان الله سبحان الله أنا شفت أنا شفت أنا شفت الداعية اللي توضع له القبول مش المغرور الداعية اللي نوره يزيد مش المتكبر عارفين ربنا بيوسع رزق المتصدق المتواضع أكتر من المتصدق اللي مش متواضع ربنا بيدي اللي بيتمسكن يديله علم يديله مال يديله جمال يديله ستر بالله عليكم المتواضعة أجمل ولا المغرورة الحقيقة إن المغرورة مبغوضة مبغوضة العين تنسى حلاوتها والمتواضعة تتلألئ في عين اللي من نصيبها قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية ابن القيم بيقول انتفع بذل ظلمنا أنفسنا يعني تبقى غلطان وتتغر والله العظيم الأسبوع ده أنا نفسي يعني آه، تتابعوا كلكم حسابات كتير من المشايخ والدعاء النهارده ان شاء الله على الفيسبوك الناس اللي عندهم فيس اللي ما عندوش فيس اوعى تخش خلاص اوعى تعمل حساب فيس وتقول انا عامله علشانك يا شيخ النهارده ان شاء الله عايز احط ع- عشر حسابات لدعاء افاضل عندهم وعي عندهم وعي يوعوا الناس منهم داعيه جميل اسمه الشيخ محمد ابو العيله جه هنا معايا في حلقه من حلقات روعه ابن القيم شرفني مع اخويا الشيخ احمد سمير وكنا بنتكلم ع- على فتنه التكفير ساعتها صح كنت بعت له الاسبوع ده حساب من حسابات الناس الشريره اللي تب- بتبيح ما حرم الله عارفين ايه اللي اثر فيا والمني انا يعني في غايه الالم واحده بعتة لشيخ المفروض ان هو شيخ بعتها له بتش... بتقول له هل يجوز احط كحل ولا لا انا منتقبه اساسا الزينه حرام لمن- للمنتقبه وغير المنتقبه الزينه بره البيت يعني احنا بنقول للمنتقبه ما تحطيش روج تحت النقاب احنا بنقول للمنتقبه ما تحطيش كريم على خدك تحت النقاب اهو ده مش باين اهو ده مش باين قال رسول الله يا بنت محمد يا بنت النبي عليه الصلاه والسلام ما تبقيش خايبه قبل ما تخرجي من البيت تغسلي وشك بالصابونه تغسلي وشك بالصابونه تخرجي من البيت وشك نظيف وبس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات انت بنت النبي اسمعي كلام ابوكي اسمعي كلام ابوكي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اخرجي من البيت واسمعي كلام النبي عليه الصلاه والسلام وانت خارجه قال لك شطفي وشك بالصابونه وانت خارجه اغسلي وشك قبل ما تخرجي وليخرجن تفلات لا عطر لا منوكير تحت الجوانتي لا آه، روج تحت ال- آه، النقاب لا امال ايه في البيت في البيت يعمل كل اخ واحده بعتها بتقول ان زوجها بيمنع بنته من انها تحط مكياج في البيت يا راجل يا راجل طبعا برضو الكلام مش على عمومه الله اعلم بظروف كل بيت لكن بحدود بحدود فيها تقوى الله عز وجل لازم البنت تتزين وتلبس وتنبسط وانت ابوها تقول لها الكلام اللي هي تحب تسمعه وتشبعها معاكسة وحنية وملطفة وأمها تشبعها كلام عن أنوثتها وجمالها وتقاطعها وقولي كل ارحموا البنت ارحموها وشبعوها حنية وشبعوها آه، ملاطفة وشبعوها ثقة في نفسها علشان لما تسمع بحبك لما تسمع معاكسة لما تسمع حاجة بره البيت تعرف ان ده حرام ده حرام بدل ما بيتباهوا على صفحات الفيس انها بتتعاكس وانها بتتعاكس وهي مش مهتمة بنفسها وبرضه بتتعاكس عشان علشان اللي بيعاكس وبيتحرش ده شرير اكرمك الله واعزك بيحب الحاجات الوحشة اللي مش نظيفة لكن انت نظيفة قال وليخرجن تفيلات ذل لله سبحانه وتعالى بقول ان الولد ده بنت بتقول له ينفع احط كحل تحت النقاب يعني تكشف عينيها وتحط وت- وتزين عينيها حلال ولا حرام قعد يجيب كلام انه حلال قالت له طيب بص بقى هو بيجمع كلام وخلي بالكم ان كل حد في السلف اكيد له زله مفيش حد معصوم الا الرسول عليه الصلاه والسلام والانبياء هو الصحابه معصومين لا او مليون لا انما في جملتهم السلف معصومين جمله لكن تفصيلا سيدنا ابو بكر معصوم سيدنا عمر معصوم لا طبعا ده اعتقادنا لكن جمله جيل الصحابه قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به احنا المنهج نفسه منهج الصحابة والتابعين ده منهج معصوم لكن أحدهم لأ فلما نطلع واحد من السلف قال على الكحل حلال وواحد تاني من السلف قال إن مش قادر أنطقها والله ولا أقولها حاجاتها وحش جدا أباحها أو قال إن فيها كفارة يم- اللي يجمع الزلات دي كلها يبقى زنديق تصور إن البنت بتقول له البنت بتقول له طيب هل لو انا اخدت برأي اللي بيقول ان الكحل حرام و... وعملت كده حلال ولا لا قعد يقول لها لا لا يجوز و- ع- انت زعلان ليه ان الناس بتتستر زينة حرام حرام الانسانة تتزين في الشارع قال ابن القيم لما لبس درع التوحيد على بدن الشكر وقع سهم العدو منه في غير مقتل هو ده لما اعتصم بتوحيد الله عز وجل لازم تبقى موحد عشان ينفعك توحيدك حبايبي التوحيد عايزين نذاكر التوحيد سوا لا اله الا الله يعني ايه يعني لا معبود بحق الا الله الا الله سبحانه وتعالى يعني ايه دي تنفعني في التوبه ايوه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين من مقتضيات لا اله الا الله ان احنا نعرف ان هو سبحانه وتعالى بس اللي بيغفر مش سيدنا يونس في بطن الحوت قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين شفت علاقه التوحيد بم- بالتوبه والمغفره سي- آه، سيد الاستغفار ايه ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعدك ما استطعت قولي معايا أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت شفت علاقة التوحيد بالمغفرة هو ده وقع سهم العدو منه في غير مقتل فجرحه فوضع عليه جبار الانكسار فقام كأنه لم تكن به قلبه ابن القيم عليه رحمة الله يقول واختلف الناس هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها؟ بناء على أن التوبة تمح- تمحو أثر الذنوب وتجعل وجوده كعدمه فكأن لم يكن أو لا يعود بناء على أن التوبة و- تأثيرها في إسقاط العقوبة وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها قالوا وتقرير ذلك أنه إن كان مستعدا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر وارتقائه خلص الوقت ازاي طيب ايه رأيكم خلي الحلقة الجاية كلها في المعنى ده وماذا بعد التوبة ايه رأيكم ايه رأيكم نخلي الحلقة الجاية في وماذا بعد التوبة لانه مضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الذكية اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته